نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ننعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله لقاء جديد في اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان هذه الليلة سنلتقط فيه لؤلؤة للحجيج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك والسابحات في الفلك والليل لما أنحلك لبيك لا شريك لك يا غافلا ما أغفلك يا عاصيا ما أهلكك الله سبحانه وتعالى بنى بيتا أو أمر ببناء بيت بيت له سبحانه وتعالى وأمر الناس أن يحجوا إليه يعني الحج الحج هو زيارة عظيم زيارة لشيء عظيم الحج فمن زار الله سبحانه وتعالى كان له أجر عظيم طبعا احنا كلنا عارفين ان الحج احد اعمدة الاسلام الخمسة قال رسول الله بني الاسلام على خمسة صلى الله عليه وسلم والحج ليس له جزاء الا الجنة طبعا الحج المبرور قال النبي عليه الصلاة والسلام لا جزاء للحج المبرور الا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحج له أجر عظيم لكن احنا لما يعني بنتكلم مع إخواننا وحبايبنا في الحج الحج بيبقى فيه مشقة وبيبقى فيه شوية متاعب والسنة دي بالذات المشقة والمتاعب زادت على بعض الناس زادت على بعض الناس من ناحية السن سنه قد لا يعني لا يتعدى أو لا يصل إلى السن الذي سنت له القوانين فوق 65 مش هيقدر يطلع تحت 24 مش هيقدر يطلع أو تحت 25 فدول حرموا السنة دي من الحج وهناك من حرم بسبب صحته وهناك من حرم بسبب ماله هنقول لكم وهنقول كمان للي طلع السنة دي في الحج اللي كافح وصبر وضحى وطلع هنقول لكم كلكم ربنا سبحانه وتعالى أولى بالجهد وأولى بالمال وأولى بالتضحية ليه؟ لأنك على قدر ما بتجاهد على قدر ما بتهتدي قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في مشقة وتعب بيشرح لسيدة عائشة أن أجرها على قدر تعبها قال لها إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك احنا طبعا عارفين الحج وعارفين المشقة والتعب وترك الأهل والمال والعيال والسفر والحقائب والمطارات والجمارك وبننزل الأول جدة وبعد جدة مدينة أو مكة وبعد كده بنتحول لفنادق وبعدين ننزل ونطلع والكلام ده في وقت قصير ناهيك عن مناسك الحج بقى الطواف والسعي والوقوف بعرفات والنحر و- وكلنا عارفين طبعا رمي الجمار فمشقة ولكن لما آه، لما ربنا بيشرع شيء فيه مشقة هذه مشقة نسبية بمعنى ان المشقة ده هي هتنالك بعدها راحة طويلة ونعيم كبير اما اما في غير المسلمين فالحج عندهم في منتهى التعب ومنتهى المشقة مع انهم كفروا مشركين مشقة لا تزيدهم الا تعب هنعرف الليلة دي يعني ايه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر للناس اللي تعبت و... و... علشان تسافر والناس اللي هتتعب لسه شوية يعني في في في الحج السنة دي تعالوا نشوف السنة ال... تعالوا نشوف الليلة دي آه... طريقة للحج عند ناس ونشوف قد ايه بيتعبوا وبيجتهدوا مع صبر شديد على اللي هم فيه مع انه شرك آه، انا مش عايز اضيع وقت عشان ال- الليله دي وقتنا فعلا ضيق آه، تعالوا نشوف آه، هذا الحج الحج السنه دي آه، زي ما ناس تعبت فيه و- او لسه يعني آه، ان شاء الله باذن الله هي- هيجتهدوا انا عايزهم يشوفوا ال- ال- هذا هذه المشاهد لناس كفره وعايزين يحجوا الناس دول آه، عقيدتهم عقيده عجيبه جدا بيعبدوا بيعبدوا ال- بوذا وهم الناس البوذيين وبيروحوا الح- بيحجوا في لاسا ايه بقى موضوع حج لاسا ده وايه البوذيين بيحجوا ازاي تعالوا نشوف علشان نعرف قد ايه ربنا يسر علينا وقد ايه ربنا رحمنا ومهما تعبنا او لسه هنتعب نعرف قد ايه ديننا هو اليسر والحمد لله رب العالمين تعالوا نشوف يا ريت يا استاذ بطريق آه، يعني نبدا ده مكان للبوذيين دول مجموعة من أصحاب هذه العقيدة رايحين هم دلوقتي لسه بيجهزوا نفسهم لرحلة الحج هم دلوقتي في بلادهم بيحجوا ازاي بقى هم بيحتاجوا أبائيب الابائيب ده اهي اللي هو الراجل ده دلوقتي بيصنعها شوفوا ب- كل واحد بيستخدم ما يقرب من 50 ل 60 ابقاب علشان آه، آه، السفر ده ليه يا ترى لانه هيسافر مشي هيسافر مشي طب المشي ده محتاج ابائيب طب يجيب حاجه طريه على رجله لا اصل ما بيلبسش الكلام ما بيلبسش الابائيب دي في رجله ده بيلبسها في ايده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي كده بيلبسها في ايده طب بيلبسها في ايده ليه بيلبسها في ايده لانه بيزحف على ايده وعلى وجهه وعلى بطنه طول ما هو ماشي طب يا ترى المشوار ده يعني مثلا 10 كيلو 100 كيلو المشوار ده يا اخوان اللي الناس دي هتاخده 2100 كيلو هيمشوا على رجليهم 2200 كيلو ويا ريتهم هيمشوا على رجليهم ده هيمشوا بطريقه انتوا حضراتكم هتشوفوها دلوقتي آه، آه، طريقه عجيبه هم دلوقتي رايحين لبوذا الحي الراجل اللي موجود ده شوف المشقه والتعب هم ده بيتصوروا انه والعياذ بالله تعالى آه، الاله المعبود وبيركعوا ويسجدوا امامه الحمد لله الذي شرفنا بدينه هتشوفوا هم رايحين بقى يحجوا لبوذا اللي مات اللي هو المفروض ان جد هذا الرجل من اكثر من ألف سنه هو هنا بيوصيهم بوصايا بيقول لهم ما تكذبوش ما تخونوش ما حدش يعمل حاجه غلط ومشيوا ويبداوا الرحله من تمثال بوذا اللي عندهم في بلادهم زي ما حضراتكم شايفين كده لبسوا الابائيب في ايديهم وعملوا لنفسهم آه، آه، يعني اغطيه لصدورهم وبطونهم وزي ما حضراتكم شايفين كده زي المرايل مرايل ت- ثقيله جدا جدا من جلد كاوتش السيارات ثقيله وشديده وثقيله جدا بدأوا الرحلة زي ما حضراتكم شايفين يمشي ثلاث خطوات على رجله ويخبط ثلاث خبطات بإيده وبعدين يزحف على بطنه ووجهه ويسجد ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغيوب زي ما حضراتكم شايفين كده و- ويزحف على وجهه يهدي العصا
شوف بيخبط ثلاث خبطات بإيده وبعدين يزحف على وجهه وهو علام الغيوب سبحان الله العظيم في الشروق وفي الغروب الثلاث خبطات دي تعني يهدي العصا الإنسان وعقله وكلامه شوف الناس بتتصدق عليه من كثرة ما هم عارفين المشقة اللي هتصيبهم يعني الناس كلها متعاطفة مع الحجاج هو يعني ده معناه انه ايه يعني رايح مش راجع ادي المنظر من من اعلى سبحان الله ماشيين على طريق مسافلت ده دلوقتي في بدايه الرحله وده طبعا امر بسيط لكن آه، هنشوف كمان شويه آه، اللي هيحصل لهم ماشيين دلوقتي هو شا- زي ما حضراتكم شايفين كده في مكان جبلي ولكنه يعني معقول ان الناس تمشي فيه شوف سبحان الله يمشوا يخبط ثلاث خبطات الثلاث خبطات دي زي ما قلنا خبطة تعني ال الإنسان والتانية تعني آه كلامه والتانية تعني التالتة تعني عقله بيوجهها كلها لمعبوده اللي بيعبده فلازم يخبط ثلاث خبطات كل كل ثلاث خطوات يخبط الثلاث خبطات دول ك كولاء وكتجديد عهد مع بوذا طبعا يا اخواني سبحان الله العظيم شوفوا ال ال ال هم دلوقتي خلاص ماشيين لوحدهم هدي- يعني هنشوف حاجه سبحان الله شوفوا بدأ مع كثرة المشي طبعا هم ماشيين دلوقتي آه، كانوا ماشيين والدنيا شمس وكده دلوقتي شوفوا ده مرحلة أخرى من مراحل السفر و بيزحفوا على تلج دلوقتي هم دلوقتي ماشيين على تلج شوفوا ازاي سبحان الله العظيم
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق دي وفي الغروب شوفوا الجبال وعرة ومتعرجة يهدي ولكن آه، العصا
دول بقى الاثنين اللي بيحجوا كمان معاهم بس شايلين لهم وهو مؤونة ال- ال- السفر يعني الطعام والشراب والخيام علشان النوم في الغروب والملابس نوره هما الاثنين دول برضو بيحجوا ولكن دول آه، اللي آه، اختاروهم عشان سنهم كبير شوية آه، ولا- ولاحظوا ان هم لازم يبقوا منح- في انحناء وضع الانحناء يعني الركوع وهم حتى بيشدوا العربات بهذه الطريقة وكبار في السن الراجل ده آه، كبير في السن عنده حوالي 65 سنة واسمه بوسة والراجل ده بيمشي زي ما حضرتك شايفين منحني طول فترة السفر اللي هي 2100 كيلو متر من مكانهم إلى لاسة اللي بيحجوا لها آه، تبع بوزة بيمشوا في اليوم تقريبا حوالي 6 كيلو متر كام يبقى كام يوم يا اخواني محتاجين سفر سبحان الله العظيم يعني تقريبا ال- ال- ال- السفر ده صدقوني اكتر من سفرنا احنا لمكه شوفوا الطرق ازاي متعرجة وملتوية وملتفة السيارات ماشية بتسافر وهم ماشيين شوف ازاي حتى واخدين أولادهم وعائلتهم معاهم وسبحان الله العظيم الم- يعني حتى الأطفال الأطفال بيسافروا 2100 كيلو متر عشان يحجوا واحنا الحمد لله ربنا ييسر علينا بنروح بطيارات أقل واحد بيسافر بيسافر ب... ب... بالسيارة بيقعد له 40 ساعة ولا يومين حتى شوفوا التلج نازل المطر نازل برضه هم ماشيين في المطر والبرد والمية والتلج ماشيين وبيزحفوا على وجوههم وبرضه بيخبط وبرضه بيزحف وبرضه بيسجد والناس اللي وراهم ماشيين منحنين بالعربات بمؤونة الحجاج
ربنا رب القلوب وهو علام سبحان الله العظيم الله أولى بكل جهد والله أولى بنوره بكل مال والله أولى بكل ربنا فكر رب القلوب لكن الواحد بيتعجب سبحان الله إزاي كفرة إمام الغيوب على غير ملة الإسلام وعلى غير التوحيد وبيبذلوا كل هذا الجهد لآلهتهم الباطلة يهدي العصا شوفوا إزاي بيزحفوا الهادي سبحان الله ط- ظهره حسب ازاي ظهره وازاي بقيت مفاصله وازاي بقيت اعضائه بيحس بايه وبيشعر بايه لما يمشي شهور طويله مش ايام ولا ليالي احنا بنتكلم في شهور شهور طويله بهذه الطريقه انه يزحف على هذه ال- الثلوج وتلك الصخور وهذه الاراضي وشوفوا ال- ال- الارض بيكسوها ال- الجليد مع برد وعناء ولسه بعد شويه هنشوف العناء اللي تكبدوه والمشقه اللي حصلت لهم طبعا شوفوا بيصعدوا جبال وبينزلوا اوديه ف شوف يا اخواني هم دلوقتي طالعين هضبه طالعين هضبه الهضبه دي ارتفاعها 4000 متر عن سطح ال- عن سطح البحر 4000 متر شوفوا وبرضه بيزحفوا وبيسجدوا فوق وهم صاعدين وشوفوا لما هتقابلهم عقبة آه، سور أو أو شيء مش هيقدروا ي- آه، ينفذوا من خلاله ثلاث خطوات هنشوف ازاي هنا البحر هي- هيتخطوا فرع النهر ده سجدوا وركعوا بمقدار بالمقدار اللي هيفوتهم يعني محافظين و... و... ومراعيين تماما وطول الرحلة لا كذب ولا ولا يأذي بعضهم بعض ولا حد يعمل أي يعني شيء محرم طبعا في ديانته وشوف المشقة هنا قابلهم سور برضه هيسجدوا عدد مرات رب بما يوازي اللي هيفوتهم لو مشيوا شوفوا القلوب وهو علام الغيوب بشروق هم تصورهم شوفوا ازاي سبحان الله وشوف المشقة هو طالع هيطلع ازاي
ربنا رب القلوب شوفوا وهو شوفوا علام سبحان الله العظيم الحمد لله ما كلفنا الله بمثل هذا وما فرض الله علينا بمثل هذا سبحان الله يزحلق وبيتسلق بمشقة هادي الودود ولكن عندهم صبر وشوفوا هم قد ايه قليلين ثلاثة ماشيين في هذا المكان الموحش بخلاف الحج عندنا الحمد لله تعالى يعني احنا كتير بيحج ملايين وفي مكان اماكن محدودة علشان اخواننا اللي بي- بيحجوا مشي ما يكسلوش الحج مشي كله ما يمشي مش هيمشي اكتر من 20 30 كيلو بالكتير رايح جاي فدي سهله وده آه، امر يسير وبيقطعها في مسافات متعدده مش مباشره كمان مش متتاليه شوف سبحان الله العظيم طالعين يسجدوا ونازلين يسجدوا الا يسجدوا لله الذي خلقهم سبحانه وتعالى ويسجدوا هنا انتوا عارفين من كتر السجود هيطلع لكل واحد فيهم علامة صلاة كبيرة شوفوا هنا آه، لاحظوا ان هم كانوا طالعين والدنيا آه، يعني الجو كان حار دلوقتي في جليد اتكون وكمان الجليد بدأ ينصهر يبقى ماشيين بقالهم قد ايه هنا عسكروا في خيامهم احنا الحمد لله تعالى عندنا فنادق وعندنا خيام وعندنا مخيمات جميلة ومريحة ومكيفة هم هنا في يعني في البرد بيعملوا خيام خفيفة زي ما حضراتكم شايفين بيعملوا أكلهم وشربهم زي ما احنا شايفين دلوقتي الناس بتخدمهم اللي هم خارجين معاهم في خدمتهم عملوا لهم الخيام ودول لا زالوا لسه عمالين يركعوا ويسجدوا سبحان الله
ربنا رب القلوب وده قاعد بيقول الاوراد بتاعته وعمال بيقول الذكر بتاعه إمام الغيوب بالشروق سبحان الله والغروب نوره يهدي العصا وصلوا للخيام هيقعدوا بقى يرتاحوا شويه رب القلوب
شوفوا بياكل بياكل ايه بقى شوفوا الاكل بتاعه ده شعير بالشروق وفي الغروب شوفوا المنظر شوفوا الاكل يعني حتى مش مثلا بياكل حاجه ربنا والحمد لله تعالى ربنا يسر على- علينا في كل مكان في الحج ونلاقي اكل وحاجه كويسه عشان الواحد ما يزعلش لو جابوا له في الحج مثلا ال- الفوج اللي رايح معاه جابوا له شويه اكل او شو حاجات كده مش من اللي- يعني مش من اللي بيفضلها قوي يعني يصبر لله تعالى ويرجع ب ب ب بالاجر
عفوه خير نلاحظ ان طول الرحله ما حدش بيكلم حد دوما نهار طول الرحلة سجود وركوع و... ولاحظوا الأبائيب شوفوا ال... ب- بدأت الأبائيب ال... ال... ال- الأحذية الخشبية اللي في إيديهم ت... تتآكل سبحان الله العظيم والحر والشمس والعرق والاثنين اللي تفوقوا يعني اللي سنهم فوق الستين شادين العربات وماشيين محم- محملين وبرضه راكعين وبرضه منحنيين تعظيما لإله
لا إله إلا الله لا سبحان الله.
إله إلا الله لا إله إلا الله لا هنا شوفوا الجبال دي زي ما قلت لحضراتكم ان ان المرتفعات اللي بيطلعوها بينزلوا بيطلعوا مرتفعات حوالي 4000 متر طالع و4000 متر نازل هنا قاعدين بقى هنا فترة ال- الراحة اللي هم واخدينها بيشربوا بقى شاي و... الراجل ده بيحكي عن مشاعره وعن احاسيسه شايفين حضراتكم طبعا جود وفي الغروب سبحان الله العظيم
نوره لكن لغير الله شوفوا المنظر ال- ال- ال- الذي هو راضي جدا شوفوا ال- الأبائيب والأحذية الخشبية آه، آه، يعني آه، بدأت انها تضمحل وبدأت انها تتآكل هنا بيحكي عن نفسه بيقول انا شايل حمل تقيل جدا على على بطني شوفوا قد ايه السترة اللي انا حاططها فيها قد- آه، كاوتشات آه، عربيات تقيلة و يعني وك- وتآكلت و- وطبعا حط عليها طبقة أخرى وتآكلت وحط عليها طبقة أخرى بيقول لهم أنا رجلي وجعتني جدا يا جماعة أنتم مش متخيلين اللي أنا فيه دلوقتي أنا حاسس بإيه صدري وجعني هوريكم دلوقتي هو بيتكلم ه- هيورينا دلوقتي ويقول هوريكم اللي حصل في رجلي من كتر السجود والركوع شوفوا إيه اللي حصل شوفوا ادي رجله شوفوا مفاصله وارمه قد ايه ومتورمه ومنتفخه ما عشان ما حدش يقول اه ظهري من كتر ال- التلطوش سبع مرات وب- وبيقول لهم بصوا والراجل كمان صاحبي آه، من كتر ما ايده بي- بي- بيسجد شوفوا قد ايه ايده اخشنت واصبحت آه، قاسيه واصبحت آه، آه، جافه وهنا الرجل ده بيساعدهم بيعمل لهم بدل ال- آه، الأغطية وال- والحاجات اللي هم بيستخدموها في هذه الرحلة بي- بيعمل لهم غيرها و- وبيحاول يصلح لهم اللي تلف واللي تآكل سبحان الله شوفوا ده كله شايلينه في هذه الرحلة الطويلة لا إله إلا الله لا إله سبحان الله إلا الله لا هنا وصلوا كده لوحدهم الى آه، آه، محط يانا معناها ان هم قربوا شويه من المكان اللي هم رايحين له ولاحظوا ان الجليد آه، آه، تحت بدا ي- ي- يروح لكن فوق في الجبال لسه في كله جليد
ربنا رب القلوب وهو علام
سبحان الله ان الواحد بيتعجب له الصبر على على هذا الجهد الشديد
ربنا رب سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال ولربك فاصبر بالشروط وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفو ارجي دوما
هنا قعدوا شوفوا بالليل هادي الودود قعدوا علشان يتدفئوا البرد شوفوا البرد عامل ازاي وشوفوا قد ايه ال- ال- ال- النار وبيحاولوا يدفوا نفسهم شوفوا ازاي البرد بخلافنا احنا الحمد لله تعالى عندنا اشياء تقينا البرد وتقينا الحر و... اللي لفت نظري الحقيقه اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي شوفوا هم بيحطوا طبعا آه، جايبين معاهم حاجات معينه بي... بي... للوقود بيولعوا بيها اللي لفت نظري جدا ان في البرد ده وفي الوحده دي وفي الحر في, ال... في الريح دي وفوق الجبل قاعدين بيقولوا الاذكار بتاعه الحج بتاعهم شوف عمالين يعملوا صلواتهم ويقولوا اذكارهم ومعاهم كتبهم ويحافظوا على اورادهم راجل يقول اذكاره ومعاه الورق والكتب وبيذاكر طريقه الحج وبيذاكر ايه سبحان الله العظيم شوفوا قد ايه الاتقان في- لحاجه فيها يعني عباده لغير الله يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى اولى بكل خير واولى بكل بر واولى بكل جهد إلا الله سبحان الله هو دلوقتي شوفوا لاحظوا بقى ان الجليد بدا ينصهر وبدات الشمس تطلع يعني ده معناه معناه انهم مشيوا اكتر من ثلاث او اربع شهور هنا الرجل ده مرض وتعب ولكن برضه مصمم يكمل ومصمم انه ي- يصل بالرحله آه، الى اخرها واحد منهم اهو شوفوا اللي ماشي في الخلف ده واحد من الشباب جر العربه بتاعته وشوفوا الصبر هم دلوقتي طالعين آه، مطلع كبير شوفوا الصبر بيطلعوا ازاي بطريقه م- ملتويه علشان يتفادوا ذو مريض ما- طبعا الراجل ماشي 1500 كيلو تقريبا لغايه دلوقتي على رجله بيجر عربه وسنه فوق الستين
ربنا من حقه رب من حقه يعني يتعب على الاقل او يمرض يعني ولكن ال- ال- القضيه انه مصمم انه يكمل الشروط وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا سبحان الهادي الودود فضله من ساعات بنشوف اخواننا و- وحبايبنا من ال- من الحجاج آه، آه، مريض جدا وظهره منحني و- ولكن برضه مصمم انه يطلع يحج اهو الراجل ده شوفوا ازاي دلوقتي هم بيحاولوا يعملوا له شويه علاج آه، يعملوا له شويه تنشيط ل- لعضلات ظهره من البرد والتعب اللي اصابه لكن برضه هيكمل وبرضه هيمشي ويكمل مشوار الحج بتاعه ده اقليم التبت يعني اقليم اسمه التبت شوفوا ازاي بينزلوا سهول ووديان وشوفوا ازاي برضه بيسجدوا وبرضه بيركعوا والثلاث خبطات بتاعتهم المعروفة حتى فوق الجبل عندهم عقيدة في موضوع الحج ده انه هيرجع من غير ولا خطيئة هيبقى اتولد من جديد
إلا الله لا إله والله احنا اللي عندنا هذه آه، الفضيله وهذا الخير وهم واخدين بعض الامور من عندنا زي انهم متصورين ان كل حاجه حواليهم ماشيه معاهم وبتلبي معاهم او ماشيه بتروح تحج معاهم دلوقتي او بتحييهم لا احنا اللي عندنا هذا ال هذا ال الفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وتنقطع الأرض منها هنا بنوره يهدي شوفوا ده برضو آه، ربنا صاحبنا تقريبا بقى ايه وهو ما- دلوقتي ما بيركعش ولا حاجة زي الأول تقريبا عندهم رخصة برضو في ساعة المرض أو التعب إنه يخفف عن نفسه هنا برضو هنا قعدوا بقى عشان ياكلوا أنا عايزكم تشوفوا كده الأكل اللي هم هياكلوه عبارة عن إيه أهو دي لحمة شوفوا اللحمة مجففة وشكلها سبحان الله العظيم حد فينا يقدر ياكل لحمة بهذه الطريقة هل يستطيع أحد أن منا أن يأكل لحم مجفف بهذه الطريقة ومجفف بقاله شهور يعني طعمه بقى الله أعلم به ولكن آه، بياكلوه كل ده في سبيل اللي بيعبدوه هم هنا هنا برضو دول يعني آه، هم خلاص تقريبا يعني آه، كده بيقربوا من لاسة اللي هم رايحين لها شوفوا البرد والتلج سبحان الله طبعا بياكلوا بدون تفكير عندهم يعني تعبوا قد ايه ولكن سبحان الله وده المريض بيشرب شاي بس سبحان الله أقول لكل إخواني وترجون من الله ما لا يرجون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن كنت بتتعب فهو بيتعب زيك وأكتر ولكن ربنا بيعطيك ما لا يعطيه سبحانه وتعالى انت اللي ربنا بيغفر لك وانت اللي ربنا بيكرمك وانت اللي ربنا بيخلف عليك مالك وانت اللي بيقال لك لبيك وسعديك حجك مبرور وذنبك مغفور هي دي كل التعب والمشقة دي علشان يدخل هذا المكان اللي اسمه لاسة اللي هو بيعبد فيها بوذا اللي رايحين حجاج التبت اقليم التبت ان هم يروحوا يحجوا في المكان هم كده وصلوا للمدينة شوفوا ازاي حتى في المدن ووسط السيارات و- و- وبنزينات وسيارات و- واشارات مرور وبرضه ماشيين وبرضه بيزحفوا ده مش خايف يعني ده مش خايف مثلا انه إيه، تيجي سياره ولا حاجه مش واخده بالها منه هو رخم مستني برضه الامر مش بعزقه شوف ازاي اهو ما- ماشي هيستنى شويه كده يجري وبعدين يزحف علشان ايه آه، سبحان الله ورايح شوفوا بقى كانت العربية لكن الحمد لله جت سليمة طبعا ده في تصوره يعني ووصلوا لهذا المكان هل تتخيل أخواني أن هذا المكان بيعبد فيه بشر بيعبد فيه بيعبد فيه تمثال لإنسان مات من ألف سنة وهو هذا التمثال اللي احنا شايفينه طبعا تمثال بغيض جدا شا- زي ما حضراتكم شايفين تمثال واحد مبرق وودانه قد كف الايد ومنظره صعب جدا وعينيه صفرة وحواجبه مرفوعة ومنظر صعب جدا جدا شوف هو ده المعبود عندهم هو ده اللي محتاج هو ده اللي- هو ده التمثال اللي هم جايين يحجوا له ولسه بيسجدوا ولسه بيركعوا ول- وجايين له من كل انحاء العالم من الصين ومن الهند ومن اليابان بوذا كلنا عارفينه جايين علشان يعني يدوروا هذه الاسطوانات طبعا مش عارف اقول لكم ايه آه، منظر صعب جدا يعني شوفوا قد ايه التعب والمشقه احنا بنهني كل اخواننا اللي راحوا يحجوا وبنبشر كل اخواننا اللي رايحين وبنقول لهم اتعبوا تتعب اتعب لله سبحانه وتعالى اديك شايف دول عملوا ايه وسافروا قد ايه آه، اخواني آه، آه، ان قدر ان نف- ان اجرك على قدر نفقتك ومشقتك اجرك على قدر النفقه والمشقه معايا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين آه، قبل ما نكمل بس موضوعنا آه، آه، بس معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته معاكم عمر اسكندرية يا شيخ أمين اهلا يا ام عمر الله يبارك لك يا رب والله سبحان الله ربنا عزنا بالإسلام يعني شوف الذل والمهانة اللي الناس فيه يعني احنا خ- ما اخترناش الإسلام ربنا اختاره لنا فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بالإسلام نعمة والله يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين دول مذلولين سبحان الله يعني ورايحين يع- يسجدوا للصنم ولا البشر الحمد لله ان ربنا اختارنا مسلمين والله يعني حاجه ترفضها ال- الفطر السليمه اولادي قاعدين يعني عمالين يضحكوا على المناظر والهدهد لما شاف ملك السبع بتسجد للشمس راح راح لسيدنا سليمان وقال له الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر سبحان الله فربنا ي... هم دول اللي اضلوا يعني ولا تزد الظالمين الا ضلاله يعني ربنا يهدينا و... ويرزقنا حج بيته باذن الله آمين يا رب العالمين.
ويتقبل مننا يا شيخ امين ربنا يبارك لك ندعو لزوجي بالشفاء الله يبارك لك يا رب ربنا يشفيه ويعافيه وجزاكم الله خير احنا برضو قبل ما نكمل موضوعنا آه، آه، يعني تعالوا نشوف الاول بس ايه يعني الفرق بيننا وبينهم اذكركم بيسر حجنا وبلطفه وبجماله وبطهارته وبنظافته آه، قبل ما نكمل بس موضوع الحلقه لان احنا عندنا آه، آه، يعني فقره عن حجنا شوف يا اخواني اتفضل يا استاذ محمد شوفوا ادي الحج شوفوا الجمال والبهاء واللطف والنظافه وال- والبريق والطهاره يعني كعبه عظيمه ونظيفه شوفوا الطواف وكيفيه ال ال ال يعني الطواف بشكل منسق وجميل ولطيف الكل ماشي مع بعضه بيذكر الله وبيدعي الله سبحانه وتعالى بعزه لا بيذل الانسان ولا بي- بيخضع لمخلوق انما هو الخالق سبحانه وتعالى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شوفوا ازاي الطواف شوفوا ازاي حوالين الكعبة شوفوا خلف مقام إبراهيم شوفوا النظافة والنظام والجمال الحمد لله شوفوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك النبي عليه الصلاة والسلام قال من طاف حول البيت سبعا كانت خطوته احداها تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه هنا الطواف بين الصفا والمروه شوفوا برضو بشكل منظم ومنسق الميلين الاخضرين آه، شوفوا بقى ال- اللي بيسعى بين الصفا والمروه تكفر عنه سبعون كبيره سبعون كبيرة وال- ومس الحجر الأسود يحط الخطايا حطا هو ومس الركن اليمين شوفوا هنا الوضوء- الوقوف بعرفة وكل حاجة منظمة الكل بيصلي في وقت واحد الكل بيدعي في وقت واحد الكل بيرجو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول شوفوا النظافة وشوفوا الثياب- الثياب البيضاء وشوفوا الطهارة ال- ال- اللي المسلمين فيها و- وشوف ازاي ال- ال- ال- الكل بيبكي الكل متاثر الكل سبحان الله العظيم الفرق بين صلواتنا وصلوات غيرنا الفرق بين وقوفنا ووقوف غيرنا الفرق بين حجنا وحج غيرنا الفرق بين ملابسنا وملابس غيرنا الفرق بين ايدينا وايدين غيرنا شوف ده طالع طالع فعلا جبل ولكن عشان ينتقي ينتقي حصيات كما امر الله سبحانه وتعالى وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا رمي الجمار زي ما كلنا عارفين وسبحان الله العظيم وتظل الكعبه آه، جميله ومشرفه ومكرمه وهذا هذا البيت النبي عليه الصلاه والسلام قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه آه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حج بيته الحرام وان يرزقنا واياكم حجه مبروره نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وان يحيينا على الاسلام ويتوفانا على الايمان ويرزقنا الشوق الى لقائه ولذة النظر الى وجهه شفتوا اخواني الفرق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والله سبحانه وتعالى اكرم واعز آه معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا اخ حذيفه السلام عليكم السلام عليكم اخ حذيفه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل اسمعك
كيف حال الشيخ بارك الله فيكم
وفيك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل اسمعك اتفضل كمل يا, يا تقريبا الاتصال انقطع السلام عليكم يا ام امينه اهلا يا ام امينه
ازيك يا دكتور آه يا شيخ ربنا يخليكم ربنا يبارك فيكم يا شيخ بس انا عايزه اساس الموضوع ده يعني ب... انا والله قبل شفت حاجه شفت شفت رؤيه بس شفت شفت, شفت الناس اللي قاعده تعبد الحاجات دي انا افهم بعرف اتكلم مصري شويه بس شفت الناس اللي تعبد الاصنام وتعبد الحاجات دي رؤيه والله شفت جمره من جمرات جهنم والعياذ بالله قدام البيت قلت آه، بس هي الجمرة دي اللي يغنمها دماغ الإنسان بدماغ من درجة ولا مش كده يا شيخ؟
سبحان الله قال تعالى لمثل هؤلاء انتم آه، وما تعبدون من والله دون العظيم الله عز يعني وجل.
ش- ه- ده مجرد رؤية في المنام أس- أسفل ده مجرد رؤية في المنام بس شوف الح... آه، في الحقيقة في الحقيقة وش الإنسان الشيء اللي يجيه من العبادات هذه وال... والله يا شيخ آه، شيء بي- يدمر القلب طبعا احنا ربنا عزنا بالاسلام اللهم لك الحمد كله ودعي لي يا شيخ ربنا يثبتني على الحجاب يا رب آمين.
ادعي لي يا رب يثبتني على الحجاب وعلى كلمة الحق.
ربنا يثبت كل اخوات الجزائر واخوات تونس وكل اخواتنا في كل مكان على الحجاب وعلى الطاعه وعلى الدين. فيا اخواني الحج آه، آه، يعني وان كان فيه مشقه ف- فالله اولى. سبحان الله هتعمل ايه بصحتك لو ما كنتش تجتهد لله اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم صحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك لازم يكون عندك همة ولازم يكون عندك عزم لله سبحانه وتعالى آه، إيه، الحج ده يعني انا هذكر لكم موقف في الحقيقه مر بي انا شخصيا اول مره في حياتي كنت حج انا و- وزوجتي وما كناش عارفين اللي بيحصل في الحج إيه، طبعا اللي بيخرج من مخيمه ده حاجه صعبه يعني المهم احنا كنا في اول سنه كنا بنحج وك- وكنا في مخيم معين والمخيم ده آه، لقينا انه مش مناسب وحد من النساء زعل آه، زوجتي فقلت لها خلاص ما تزعليش احنا في الحج دلوقتي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تعالي ونخرج نروح نشوف اي مخيم تاني ويعني ندفع للناس زي ما دفعنا لدول ندفع لغيرنا ولغيرهم وخلاص ون- ونشوف امورنا طبعا احنا مش فاهمين ان اللي يخرج من مخيمه آه، ي- يعني مش هيلاقي مخيم تاني صعب جدا جدا جدا قد يكون مستحيل فطبعا خرجنا نروح للمخيم آه، جنبنا قال لا احنا ما بنقبلش حد لازم يكون معانا من الاول اللي بعديه واللي بعديه المهم احنا حجينا في الشارع حجينا آه، يوم 8 و9 و10 و11 و12 في الطريق في الشارع وطبعا المطر علينا الميه اللي في الارض علينا ال- حجه كانت حجه يعني الحمد لله تعالى لذلك زوجتي تقول لي انا مش هنسى الحجه دي عمري وانا شخصيا دلوقتي اذا دخلت مخيم لا يمكن اخرج منه حتى لو زعلوني حتى لو ضايقوني الصبر آه، فالواحد ممكن تحصل له حاجات في الحج لازم يصبر لله سبحانه وتعالى ولازم يبقى عارف انه طالع مش علشان يرتاح وعلشان ياكل وعشان يشرب ويتفسح هو طالع لله سبحانه وتعالى طالع ياخد اجر ويرجع مره تانية حسن الهدف لازم الواحد يبقى عنده حسن هدف في خروجه من بيته النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم هذا البيت يعني ايه اللي عايز يروح البيت ده هو، من أم هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه فاحنا إيه، يعني نطلع اه حصل أي تعب لله طب افرض مرضت افرض تعبت يا اخي سبحان الله العظيم انت كان ممكن تمرض هنا وكان ممكن تتعب هنا لله سبحانه وتعالى اللي م- يعني كل شيء بقدر كل شيء بقدر انت خ- اخذت حيطتك ويعني اجتهدت انك انت تاخد بالاسباب وطلعت لله سبحانه وتعالى لا تحزن ولا تألم ولا ولا تخاف خلاص ولربك فاصبر ولربك فاصبر ركز في اللي انت رايح له ركز في حجك ركز في اذكارك ركز في الحرمين ما تسيبش الحرمين ابدا ما تقعدش كتير مع الناس ما تقعدش تتكلم مع الناس ما تروحش الاسواق الا لما تخلص حجك خالص عايز تروح سوق تجيب حاجه او كده ممكن لكن ما يبقاش عندك آه، ال- ال- الاساس انك تروح آه، للاكل والشرب وشراء الهدايا والحاجات دي واصبر وقفت بعرفه اصبر في الوقوف في العر- في عرفه طفت وسعيت اصبر آه، آه، كان في زحمه اصبر كان في آه، آه، مضايقات من الناس برضو اصبر العرق عندك شويه آه، م- يعني انت عارف طبعا انت محرم ما ينفعش تحط عطر ما ينفعش ت- كده برضو اصبر لله سبحانه وتعالى ليه؟ لانك هتخرج من من من ال- من الحج كيوم ولدتك امك النبي عليه السلام يقول وهذا ال- ال- الحديث اختم به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا فرغ العبد من حجه يعني في طوافه بتاع- اللي هو الطواف الأخير سواء كان الإفاضة أو الوداع جاء ملك فوضع يده بين كتفيه وقال اعمل فيما يستقبل ها- اعمل بقى صالحا في اللي جاي اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى اعمل فيما يستقبل خلاص انت اللي فات ده كله انمحى مسح من من من خطاياك كلها راحت اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم هذا العام اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم هذا العام وفي كل عام حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا واسال الله سبحانه وتعالى آه، ان آه، اذا ذهبنا ذهبنا آه، سالمين واذا عي- عدنا عدنا غانمين آه، كما قال رسول الله آه، الح- الحجيج وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل عرفة الذين آه، يغفر لهم ولمن شفعوا فيه قال رسول الله آه، ثلاثة كلهم آه، ضيف أو قال آه، آه، آه، آه، ضامن على الله إن عاد عاد بغنيمة وإن مات أن يدخله الجنة الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر حج مبرور بإذن الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى